بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل رساله روميا وصلنا لغايه اصحاح خمسه عدد عدد تسعه افكركم تاني باللي احنا قلناه تاني بنقول انه رسالة روميا هي اكتر رسالة بتتعرض لشرح مفهوم الخلاص المسيحي وضرورة تجسد المسيح وفدائه لخلاص البشرية وعشان توصل للفكرة دي معلمنا بولس بدأ بشرح مأساة الإنسان بدون مسيح بدون ربنا وقال لنا ان الامم عايشين في فجر وفي خطيه وفي وثنيه واليهود بالرغم من الناموس اللي عندهم ما عرفوش يتمموه وما التزموش بيه فالجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله وان ربنا تجسد وفدى الناس كلها مجانا عشان يبقى البر ببلاش لكل من يؤمن فإصحاح أربعة تعرض لشرح شخصية أبونا إبراهيم لأن اليهود بيعلنوا انتمائهم لأبونا إبراهيم ويدعوا أنه طول ما هم أولاد إبراهيم يبقى ليهم ميزة خاصة فأثبت لهم أن أبونا إبراهيم تبرر مش بالختان إنما بالإيمان وبالتالي أبونا إبراهيم هو أب لكل من يؤمن مش لكل من يختتم فهو ما عادش أبو اليهود إنما هو أبو كل المؤمنين وبالتالي أبونا إبراهيم هو أبو الكل فما فيش ميزة تميز اليهودي عن غير اليهودي في الموضوع ده وشرح لنا أن أبونا إبراهيم إيمانه ده كان له خطوات وكان له اختبارات ورانا ازاي ابونا ابراهيم قبل وعد ربنا بولادة اسحاق بالرغم من ان مراته كانت عاقر وقبل انه يقدم ابنه ذبيحة وعنده ايمان برضه انه باسحاق يدعى لك نسلا صح خمسة بدأ يكلمنا عن بركات الحياة بالإيمان فقال لنا مش بس البر بالإيمان اللي يدخل في بر الإيمان يبقى له سلام مع ربنا ولما يبقى له سلام مع ربنا يدخل إلى النعمة يعني إلى عهد من النعمة بحيث يبقى ربنا ده أبوه يتمتع بنعم ملهاش حدود وكمان إن حصلت ضيقات في حياته يقول نفتخر في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزن فادانا بركات كتيرة لحياة الإيمان وقال لنا إن محبة ربنا انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ورجع تاني يعرض لنا عظمة هذا الفداء دلوقتي يتأمل معانا في عظمة الفادي والفداء قد إيه حكاية الفداء دي بدم المسيح حاجة كبيرة أوي فنرجع نقرا من اول عدد سبعة عشان نفتكر احنا ماشيين في ايه خمسة سبعة فإنه بالجهد يموت واحد لأجل بار ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجله فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب معنى الكلام تاني انه يعني بالكثير قوي واحد ممكن يموت من اجل انسان صالح او بار لكن عشان يكون يموت البار او الصالح من اجل الأثمة ده ده بقى فوق التوقعات وفوق الوصف وحاجة كبيرة قوي أن القدوس الصالح ربنا يسوع المسيح هو اللي يموت مكان نحن الخطاة ده عكس المتوقع أو أكتر جدا مما نستاهل ونتوقع وبما انه مات عشاننا واحنا كلنا خطيه فالنهارده بعد ما احنا شايلين البر منه تبررنا بدمه يبقى دخولنا السماء قرب قوي نخلص به من الغضب يعني احنا مش خايفين قوي من غضب ربنا لان فدانا بدمه يبقى فاضل لنا حاجه اقل منها انه يدخلنا السماء ان عشنا في بر الايمان حاطط شرط كده يقولها بطريقه تانية لانه وان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته يعني ايه احنا قبل الفداء كنا اعداء مش معنى كلمة اعداء ان ربنا بيعادي حد انما الكتاب بيقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني فلان البشر كلهم خطاة اصبحوا في مثابة الاعداء لان الله قدوس والله نور وأي شركة بين الظلمة والنور فبقينا احنا في حتة وهو في حتة ما بقاش في صلاح ما بقاش في صداقة بين الله القدوس النور وبين الإنسان اللي كله خطية فالمسيح له المجد بفدائه عمل صلح بمعنى انه لأنه هو إله حق من إله حق وجاي لغاية الأرض وبقى ابن الإنسان وشال خطايانا كلها ومات عننا على الصليب أصلح السماء بالأرض أو صالح ربنا بالإنسان نظف الإنسان من خطيته لأنه شال عنه التهمة وشال عنه الخطية وصلحه بالسماء صلحه بالآب فبيقول لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه كلمة كبيرة أوي صولحنا مع الله بموت ابنه عادة اللي يقوم بالصلح شخص وسيط عشان كده الكتاب يقول احنا ملناش غير وسيط واحد يسوع المسيح الوسيط ده لازم يكون قريب جدا من طرفي المصالحه فما كانش في إنسان يقدر يقوم بدور الوسيط لأنه مهما كان الإنسان هيبقى خاطئ وهيجي إيه في ربنا إنما عشان يبقى وسيط مظبوط لازم يبقى قدوس بلا خطية عشان ينوب عننا كلنا لأنه لو خاطي يبقى هو نفسه محتاج اللي يفديه وبما أن مفيش إنسان بلا خطية يبقى مش هينفع يبقى الوسيط أو الفادي إنسان كمان المشكلة دي في حق ربنا نفسه طب مين ينوب عننا في غلطة في حق ربنا ده لازم يبقى ربنا نفسه لازم واحد قد ربنا ما فيش حد قد ربنا إلا ربنا يبقى ابن الوحيد الذي هو إله حق من إله حق هو اللي ممكن يقوم بدور الوساطة والفداء محتاج أنه يموت وهو قدوس لا يموت فهنا يبقى لازم الفادي يبقى إله وياخد جسدنا يبقى إنسان عشان ينفع يموت وإلا مش هتتم عملية الفداء يبقى كأننا بنقول إن شروط الفادي أو شروط المصالح لازم يكون إله غير محدود عشان ينوب عن البشرية كلها ولازم يكون بلا خطية عشان يقدر يقوم بالوساطة والفداء لأنه لو عنده خطية هيبقى محتاج هو اللي يفديه ولازم يكون قابل للموت لأن الفداء محتاج دم محتاج سفك دم محتاج موت يبقى ما ينفعش يفضل إله فقط لأن الإله لا يموت لازم يتجسد ويقولوا كمان لازم يكون عنده قوة الخلق لأنه مش بس هيفدي الإنسان هيخلقه من جديد هيعيد خلقته فتلاقوا الشروط دي لا يمكن أن تنطبق على إنسان مهما كان عشان كده في القداس الإغريغوري بتاع غريغوريوس اللاهوتي نقول له لا ملاك ولا رئيس ملايك ولا رئيس أباء ولا نبي ائتمنت على خلاصنا مفيش حد فيهم يقدر يقوم بالدور ده الملاك ما يقدرش ليه لأن الملاك ماله بالإنسان ده طبيعة غير طبيعة الإنسان ولا نبي ولا رئيس أباء لأن مهما كانوا العظماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى برضه في الآخر بشر خطاة إنما اللي يقوم بالفداء ويقدم فداء مظبوط يقدر يصلح السماء بالأرض ده لازم يكون سماوي وأرضي ده لازم يكون إله وإنسان ودي لا تجتمع إلا في الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه يبقى تمت المصالحة على الصليب فبالأولى كثيرا نخ... ونحن مصالحون نخلص بحياته يعني إيه؟ إحنا دلوقتي علاقتنا مع ربنا علاقة صلح ما بقاش ربنا بعيد عننا بالعكس ده المسيح علمنا وقال لنا لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات ما كانتش دي الصلاة اليهودية ما كانش اليهودي يقدر يتكلم كده مع ربنا بالسهل احنا دلوقتي بنتكلم بدلة ومن علامات الصلح ان وقت صليب المسيح له المجد انشق حجاب الهيكل من فوق لتحت الحجاب ده كان يفصل الناس عن الأقداس إشارة للعداوة انتوا في حتة وربنا في حتة فلما تشق الحجاب ده معناه خلاص يلا تعالوا قربوا ما بقاش في خصام ولا دعوة تعالوا بقينا أصحاب بقينا مصالحين ببعض فبيقولوا إن كنا دلوقتي بعد الفداء اللي عمله المسيح وبعدما نلنا الإيمان والمعمودية والحياة الجديدة طيب يبقى خلصنا أقرب وسهل جدا من خلال حياة المسيح يعني من خلال موت المسيح نلنا الفداء ومن خلال حياة المسيح ننال الأبدية يعني إيه حياة المسيح واحد يقول طب أنا مالي بالم... يعني المسيح له المجد قدوس هاخد إيه أنا من حياته لا ما هو المسيح له المجد من حكمته وتدبيره قال أنا مت بدلكم عشان أشيل من عليكم حكم الإعدام يلا عيشوا الحياة بتاعتي أنا عشان تبقوا قديسين كما أنا قدوس عشان الملكوت ده ملكوت الابن والسما دي بتاعنا يسوع المسيح مش هيدخلها غير المسيح وكل من كان شبهه أو كل من كان عضو فيه كل اللي لازقين ليه دول بس اللي هيدخلوا السما دول بس اللي يدخلوا السما إذا نخلص بحياته معناها إن إحنا نثبت فيه نمسك فيه نلزق فيه نعيش الحياة التي عاشها على الأرض ده دورنا كمسيحيين يبقى المسيح فدانا وعمل الصلح والمهمة اللي ما نقدرش احنا عليها واحنا دلوقتي بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته يعني نكمل المشوار للسماء باطمئنان طول ما احنا عايشين شبهه وماسكين فيه وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة يعني إيه كان قبل المسيح له المجد كل واحد بيفتخر بحاجة عنده اللي بيفتخر بمركزه واللي بفلوسه واللي بصحته وكلها حاجات زائلة تافهة وكلها حاجات ما كانتش رافعة عننا حكم الموت الآن ونحن مصالحون مع الله نفتخر بربنا يسوع المسيح طب هو الواحد بيفتخر بحاجة ملكه ولا مش ملكه الواحد بيفتخر بحاجة ملكه وكأننا اليوم صرنا نملك المسيح فنفتخر بالله بربنا يسوع المسيح يعني بنقول له رب انت دلوقتي بتاعنا انت دلوقتي ابونا احنا لينا فيك وانت ليك فينا فنفتخر بك كأب وكإله لأنك أنت فدتنا وأنت صالحتنا مع الآب وأنت ذهبت تعد لنا مكانا فصار غيرنا هو المسيح إلهنا عشان كده في حتة تاني يقول أما من يفتخر فليفتخر بالرب المسيح لا فخر له إلا أنه تبع المسيح دي الحاجة الوحيدة اللي جواه بيفتخر بيها أي حاجة تاني صغيرة وتافهة لو افتخر بحياته حياته هتخلص ولو افتخر بإمكانياته إمكانياته كلها هتروح لكن الفخر اللي ما يروحش منه أبدا أن المسيح بتاعنا مسيح إلهنا عشان كده تلاحظوا في آخر القداس أبونا يهتف بصوت عالي يقول ده خريستوس بنوتي آخر كلمة في آخر القداس أو في آخر كل صلاة يعني المسيح إلهنا تلاقي كل الشعب يقول له إيه آمين السشوبي يعني نعم إلى الأبد أو أيوة إحنا المسيح بتاعنا هو ده الافتخار بتاع الكنيسة ما عندهاش افتخار تاني لا تفتخر بأموالها ولا تفتخر بإمكانياتها ولا تفتخر حتى بمراكز أولادها كل ده كلام ملوش قيمة إنما أمين السشوبي فليكن إلى الأبد المسيح إلهنا فبيقول ليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة من أجل ذلك هيشرحها بولس الرسول بفلسفته الحلوة بطريقة تاني مقارنة ببداية المشاكل هو كده بيقول لنا المشاكل كلها بتتحل دلوقتي بالمسيح فهيحط أول المشاكل قصاد آخر المشاكل أول العقدة وآخر العقدة من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم مين بقى البني آدم ده أبونا آدم كلنا طالعين من آدم كلنا بني أدمين فآدم دخل الخطية للعالم فولدنا كلنا زي ما قال داود بالروح بالخطايا ولدتني أمي أنا مولود بني آدم فشايل التهمة من يوم ولادتي وشايل الخطية من يوم ولادتي كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت ده التسلسل الطبيعي خطية دخلت يبقى فضلها الموت لأن أجرة الخطية موت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يعني إيه إذ أخطأ الجميع لعل واحد يطلع زي الفلاسفة بتوع اليومين دول يقول وإحنا مالنا آدم يعمل العملة ونشيل همه ليه نقول له ما إحنا بني آدمين بني آدمين يعني إيه يعني احنا جوه ادم ساعة ما ادم غلط احنا كنا خلايا في جسم فلما طبيعته تشوهت او فسدت كل الطبيعة البشرية اللي هتيجي منه نازلة فسدانة مولودين كلنا باستعداد الخطية شايلين الخطية لكن عشان ما تقعدش تلوم الراجل وتقول هو اللي عمل العملة وكأننا احنا أبرياء ايه رأيك ان آدم غلط وايه كمان أخطأ الجميع انت هتقعد تتفلسف وتقول ادم عمل العمله وعشان كده انا ملياش ذنب مالكش ذنب ده لو ما كنتش بتغلط ما انت لغايه النهارده بتغلط وده دليل انك بني ادم وده دليل ان الخطيه اللي عملها ادم كنت هتعملها انت فبيقول كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت فاجتاز الموت الى جميع الناس باماره ان الجميع اخطأ يبقى كل الناس أخطأت كدليل أنه مش آدم بس الذي يلام لا أنا هقعد ألوم آدم وكأني بريء أنا كمان ألام لأني أنا بإرادتي بغلط كل يوم برضه تلاحظوا في كلمات القديس غريغوريوس اللاهوت يقول إيه يقول أنا اختطفت لي قضية الموت ما يقولش آدم جاب لي الموت لا يقول أنا كل واحد يقولها بلسانه يبقى وانا بصلي ربنا بقول له يا رب انا اللي جبت الموت لنفسي الخطيه اللي بعملها لغايه النهارده تؤكد اني مدان واني استاهل الموت مش هقدر اقول ادم هو السبب وانا بريء لا ما اقدرش اقول كده لان الجميع اخطاوا الجميع لكن في اصل للخطيه وفي اصل للفساد اللي دخل على الطبيعه البشريه اسمه ادم هيشرح بقية القصة فإنه حتى الناموس يعني من عند آدم لغاية ما جينا عند موسى كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس بمعنى واحد يقول هو قبل الناموس كان في خطية طبعا طب كانوا بيحسبوها ازاي لا ما كانتش محسوب لأن ما كانش فيه وصية أو قانون بيقول لا تسرق لكن كده كده كان في ناس بتسرق واللي بيسرق خاطي لكن ما كانتش مرصودة ما كانش واخد عليها مخالف الشخص لما جينا موس في موسى ابتدت تترصد على كل واحد خطيته إذا الخطية من عند آدم موجودة لأن بعض اليهود كانوا يفتكروا أنه يعني من ساعة ما كان في ناموس بقت في خطية لا الخطية موجودة من ساعة ما آدم أخطأ يبقى كل البشر عايشين في خطايا والناموس لما جه شهد عليهم وفك عليهم أخطاء ورصد عليهم أخطاء لكن ما عرفش يساعدهم يخلصوا من أخطائهم فبيقول فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي يعني الآية دي يعني الموت ملك على الكل حتى من قبل ما يكون في ناموس لأن احنا قلنا كل الناس بتغلط ولأن آدم تعدى فحكم عليه بالموت فكل من جاءوا بعده بكل تعدي للضمير الطبيعي محكوم عليهم بالموت فلو واحد منهم قال أنا ربنا ما قاليش ما تاكلش يحكم عليا بالموت ليه نقول له بص انت كده كده بني آدم وبتغلط فما تتهربش من الأساء من المسألة أجرة الخطية موت وانت طبيعتك بقى فيها خطية وانت بتخطي فيعني الحكاية مش محتاجة انك تقول آدم وتنسى همك فيقول ملك الموت من آدم إلى موسى هو لسه هيناقش من موسى للمسيح لأن عند اليهود فاكرين إن من ساعة موسى الوضع اتغير هيثبت لهم إنه ما اتغيرش الموت برضه مالك على الناس من آدم لموسى من غير ناموس ومن موسى للمسيح بالناموس لكن في كل الحالات كل الأجيال ماتت ومحكوم عليها بالموت وكل الأجيال محسوبة خطاه إن كان قبل موسى أو بعد موسى ده اللي عاوز يثبته معلمنا بولس لأنه فاكرين هو عاوز يكثر عن جهية اليهود وإحساس إن هو متميز وتبع موسى وتبع إبراهيم فعمال يكسر فيه الحتة دي يقول له ما أنت في الأول في الآخر بني آدم وكل ولاد آدم خطاة زي آدم إن كان قبل الناموس بيغلطوا وإن كان بعد الناموس بيغلطوا بالأكثر لأن خطيتهم واضحة ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم يعني حتى لو ما كانوش غلطوا نفس غلطة آدم اللي هي اتقالت له وصية صريحة وما عملهاش هم أخطأوا بطريقة أخرى على الأقل ضميرهم بيقول لهم ما تعملوش بيعملوا فكده كده خطأ الذي هو مثال الآتي يعني إيه يعني كان لازم يبقى في أصل واحد للبشرية يجمعنا كلنا في الهم وفي الغم وفي المصيبة اللي هو آدم عشان يبقى في واحد تاني يجمعنا كلنا في الخلاص وفي الرحمة وفي النجاة وفي الحياة فصار آدم كأصل للبشرية وأب للبشرية وأصل للإنسانية كلها مثال لآخر يأتي يكون أصلا جديدا للبشرية والإنسانية بس يورثهم الحياة ما يورثهمش للموت ده اللي هيشرحه دلوقتي ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة يعني إيه؟ يعني تفتكروا حاجة الوحشة تكسب ولا الحلوة تكسب يصح الحلوة الخطية تكسب ولا نعمة ربنا تكسب لا نعمة ربنا تكسب طب يعني إيه يا بولس يقول لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون ده دي عاملة سودة قوي تكون خطية آدم حكمت على كل الأجيال بالموت فبالأولى كثير نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين خدها حتة حتة عشان دي فيها كلام مهم أولا يصح يقول على المسيح الإنسان الواحد طبعا يصح ليه ما هو إله حقيقي وإنسان حقيقي طب ليه مركز على كلمة إنسان كونه إنسان هنا ليه عشان حطه في مقابلة مع مين مع آدم آدم إنسان واحد دخل الخطية والموت للكل المسيح إنسان واحد دخل البر والحياة للكل فاهمين الفكرة فلازم يركز على ناسوته لأنه لو قال إله اتلخبطت القصة والمعادلة لا ده هو عاوز يقول زي ما القصة ابتدت بإنسان دخل الموت خلصت بإنسان دخل الحياة لكن ما هو ما فيش إنسان يقدر يدخل الحياة فيطلع أن هذا الإنسان الواحد يسوع المسيح هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح إله وإنسان فيبقى هنا استخدم لفظة الإنسان الواحد ليس إنكارا للاهوته وإنما تأكيدا لبشريته عشان يحطه في مقابلة مع آدم الأصل الأولاني للبشرية إن كان بخطية واحد مات الكثيرون دي فهمنا فبالأولى كثيرا نعمة الله يبقى اللي عمله المسيح له المجد نعمة ونعمة معناها هدية وعطية حتى يسميها بعد كده والعطية التي بالنعمة وفي عطية تدفع جزء من ثمنها وفي عطية أنت ما دفعتش فيها حاجة خالص فتبقى كلها جيفت جريس نعمة ملكش فيها فضل خالص فإن كنا احنا بنقول ليه يا آدم عملت فينا كده بالأولى كثيرا نقول له كتر خيرك يا رب جدا لأنك أنعمت علينا بالفداء إحنا لا كنا مع آدم يوم أخطأ ولا كنا مع المسيح يوم ما فدانا هتلوم آدم إزاي بالأولى أشكر نعمة ربنا على النعمة اللي اداها لنا بالفداء من غير ما نكون احنا طالبين ولا مستحقين فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية التي بالنعمة كلمة العطية مقصود بها الخلاص أو الفداء وراها إيه نعمة نعمة يعني حاجة من ربنا ببلاش التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين يعني لازم النعمة تبقى أكبر لازم فضل ربنا يبقى أكبر لازم إنقاذ ربنا لينا يبقى أكبر لازم المسيح يطلع أعظم من آدم حتى إن كان آدم بيعمل سلبا والمسيح بيعمل إيجابا إيجابية عمل المسيح أقوى لازم لأنه ليست كالخطية هكذا الهبة الهبة أو النعمة أعظم من الخطية ودي هيناقشها دلوقتي وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية يعني إيه يعني احنا اتفقنا ان في واحد أخطأ وخطيته نزلت لكل ولاده وسرحت في الطبع البشري وأخطأ الجميع وراءه وحكم عليه وعلى كل نسله بالموت طيب يا ترى العطية هتقدر تقوم بالدور ده كله تصلح كل اللي حصل ده ما بقاش نفر ده بقت أجيال محكوم عليها بالفساد خطية بالموت ليس كما بواحد اللي هو آدم قد خطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة يعني احنا خدنا الحكم بتاعنا بالدينونة يعني مدانين كلنا مدانين أمام الله بسبب أبونا آدم بسبب انتمائنا لآدم أنت يا آدم إلى من تراب إلى التراب تعود فبيقول لأن الحكم من واحد للدينونة أما الهبة الهبة العطية النعمة دول كلام زي بعض شوية عشان من ما نكترش عليكم فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير يعني عاوز يقول إيه المأمورية صعبة جدا على المسيح أو ضخمة جدا دي خطية واحدة دخلت الخطايا للعالم كله والموت للناس كلها النهاردة المسيح له المجد مش مطالب يشيل خطية آدم ده مطالب يشيل خطية آدم وخطايا كل نسله وكل الأجل وكل خطايا شخص شخص الليستة التقيلة قوي اللي عليه دي طب موضوع طويل جدا وضخم جدا ولا يحصى ولا يعد بقت حاجة مهولة يعني وده اللي قاله أشعية لما كان واقف يتعجب قدام الصليب قبل الصليب ب 800 سنة يقول له يا رب مين يصدق من صدق خبرنا لأن آثامنا حملها كان لغز إزاي كل خطايانا احنا كبشر هيشيلها المسيح ده إيه المسيح ده اللي يقدر يشيل ده كله فبيقول الحكم من واحد للدينونة أما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير يعني الغرض قدام المسيح أنه يبررنا ويبررنا يعني إيه يعني يشيل كل الخطايا اللي كانت علينا نحن لسنا أبرياء إحنا خطاة غلطانين مدانين ولكننا ببرر يعني نطلع براءة لكن مش أبرياء ببره يعني نبقى أبرار على حس اللي هو هيعمله لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون صيد النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح ثاني المقارنة هو عمال يعمل نفس المقارنة ويعبر عنها بتعبيرات مختلفة ملاحظين كده مش بيقول معاني جديدة قد ما عمال يغوط في المعنى عشان يثبته إن كان آدم عمل كل ده المسيح عمل أكتر منه كان آدم بوظ الدنيا المسيح صلح الدنيا إن كان بخطية واحد ملك الموت بالواحد يبقى الموت مالك علينا لأننا بني آدمين آدم هو المشكلة فبالأولى كثيرا يوم ما يجي المسيح آدم الجديد عشان كده بنسميه آدم الثاني أو آدم الجديد الذين سينالون فيض النعمة دي نعمة فياضة وعطية بلا حدود وبر بلا حدود مهما كانت خطايا الناس فيض النعمة وعطية البر يعني انت هتبقى بار بالنعمة بالعطية مش بالشطار انت خاطي زي آدم وزي كل نسله بدل ما الموت يملك عليك بالخطية تملك أنت الحياة بالعطية ما هو قال إيه الموت ملك على كل بني أدمين كل الناس بسبب الخطية طيب إيه اللي هيحصل أنت اللي تملك مش الموت يعني الحياة تملك مش الموت بقى بالمسيح له المجد فيقول سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح بالشخص الواحد بالإنسان الواحد يسوع المسيح بآدم الجديد فإذا كما بخطية واحد يعيدها تاني الحاح شديد عشان يقول لنا القصة واضحة ومش صعب طول ما احنا بني آدمين باصين على آدم النهاردة كلنا بني آدمين نبص على المسيح ونتبرى من آدم ونقول احنا تبع المسيح وده اللي هيشرحه بعد كده يقول انت بقى عندك حاجتين ليك اصلين اصل ادم وبيفكرك بالخطيه والفساد والاعدام واصل جديد الواحد ربنا يسوع المسيح يديك الحياه الابديه والقداسه يلا اختار تعيش بني ادم ولا تعيش ابن الله بس هذه المسيحيه هتقول لا انا مش بني ادم خلاص انا هعيش ابن لله هتولد ولاده جديده وابقى تبعه مش عاوز افضل بني ادم طول ما انا بني ادم خطيه جوايا والموت ماشي ورايا لكن طول ما انا ابن لله شبه المسيح له المجد تبع المسيح انا كده مش خايف من موت ومش خايف من خطيه فاذا كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه هكذا ببر واحد صارت الهبه إلى جميع الناس لتبرير الحياة نفس المعنى مش كده هو عمال يقول الخطية صعبة جدا يعني خطية قد آدم قد كده كلفتنا كتير قوي عشان يقول وكمان اللي عمله المسيح عظيم جدا وضخم جدا لأنه شال كل النتائج الخطايا اللي عملها آدم وبنيه الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه تاني كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة يعني بعملة آدم بقى كل البشر محسوبين خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا نقف عندها حتة هنا آدم مشكلته لو لخصناها في كلمة هي كلمة المعصية إنه ما سمعش الكلام ما التزمش هي كانت وصية سهلة تعتبر سهلة عنده كل حاجة ياكل منها ويتمتع زي ما هو عاوز فما كانتش الوصية صعبة لكن حين عصى آدم ولم يطيع سرحت الخطية والموت على كل نسل طب ايه رأيك الحل بقى سهل المسيح جاء بيقول حاضر ما بيقولش لا آدم قال لا لربنا آدم ما سمعش كلام المسيح جه كإنسان وأصر يورينا حاجة مهمة إنه بيقول للآب السماوي حاضر دي صراحة بولس في عبرانيين بفلسفته الحلوة وقال إيه مع كونه ابنا ابنا يعني مساويا للآب تعلم الطاعة يعني بقى موقفه من السماء يقول حاضر انت عاوزني اموت حاضر طبعا المسيح ناوي يموت لوحده بس هو عشان واخد شكل ادم فعاوز يصلح اللي حصل ادم ما عرفش يقول حاضر في حاجه صغيره المسيح هيقول حاضر في عمره في حياته بموته عشان كده يقول كما اوصاني ابي هكذا افعل التلاميذ يقولوا له مش انت قلت انت والاب واحد يعني اللي بتعمله بتعمله بمزاجك يقول لهم اه بس انا بوضح لكم فرقي عن ادم ادم ما عرفش يسمع الكلام انا هسمع الكلام حتى الموت عشان اصلح اللي عمله ادم فبيقول كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا عشان كده بولس لما بيتكلم عن طاعة المسيح يقول لنا نقطة مهمة قوي في عبرانيين ستة يقول المسيح أطاع الآب فدخل البر كله للعالم واحنا هنعيش شبه مين شبه اللي بيقول لا ولا شبه اللي بيقول حاضر فبيقول ليكون سبب خلاص لجميع الذين يطيعونه يعني من هنا ورايح كل اللي هيمشي على منوال المسيح له المجد ويتعلم يقول له ربنا حاضر يا رب ويطيع كل الوصايا مهما كلفته ده كده في دين ربنا يسوع المسيح ماشي ورا المسيح اما اللي ضد اللي حصل ده كله بيرجع يقول لربنا لا يبقى هيرجع يبقى تبع مين تبع اب كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا وأما الناموس هنا تلاحظوا أن كل التركيز إيه آدم والمسيح آدم والمسيح آدم بوظ الدنيا المسيح صلحها فهيجي اليهود يقولوا له والناموس فين فين الناموس ودوره في تصليح الإنسان ما هو الناموس ده ما بين آدم وما بين المسيح فيقول لهم لا بالراحة بس أما الناموس فدخل لكي تكسر الخطيه لا دي دي ده انت متحامل بقى معلمنا بولس يعني ربنا هيبعت الناموس عشان يزود الخطيه هيقول ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت النعمه جدا هو عاوز يقول ايه لما دخل ناموس بقى بقى بقينا بنعد الخطايا بتتعد لان في لسته من الممنوعات مش ملتزمين بيها فكثرت الخطيه بمعنى ايه المخالفات زادت لأن القانون نزل احنا كنا بنخالف كده كده او ماشيين غلط بس ما كانش مرصود علينا عدد المخالفات دي كلها حين دخل الناموس كثرت الخطية ليه؟ لأنه بقى ممسوك علينا آلاف وملايين من الخطايا كل يوم فالناموس ربنا سمح أن يدخل ما بين آدم والمسيح عشان يبرز للإنسان عجزه عن البر عشان يوري الانسان اديني بقول لك الصح عارف تعمله اديني بقول لك انا بزعل من دي عارف تلتزم ما انت مش عارف عشان الانسان يصرخ لربنا يقول له انا مش نافع انا مش هعرف اخلص انا مش ابار ابدا لوحدي مش هينفع فالناموس اثبت للانسان عجزه ادي اللي عمله الناموس أثبت للإنسان عجزه وأثبت أن ال- ال- الحل مش ممكن يبقى من الأرض من الإنسان الضعيف الناموس دخل لكي تكثر الخطية ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا يعني إيه يعني شوفوا بقى لما نعد خطايا البشر من آدم للمسيح خطايا لا تعد فكثرت الخطية جدا جدا جدا كده بقى اللي يشيل ده كله تبقى النعمة ازدادت جدا جدا فعلى قد ما المأساة صعبة والمشكلة صعبة والخطايا بلا حدود والأجيال بلا حدود على قد ما تبان نعمة ربنا على المسيح أعظم جدا وبلا حدود فيبقى معنى الكلام هنا حيثما كس حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا يعني بما أن خطايا الناس زادت جدا والناموس رصد ملايين وبلايين من الخطايا تكون نعمة ربنا كفيلة أنها تشيل كل ده ده اللي قاله يوحنا في رسالته يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله بدم المسيح له المجد الكفارة دي تغطي الأجيال كلها لأنه دم ابن الله مش دم إنسان ولا دم حيوان طبعا ده دم ابن الله فأصبح غير محدود في مفعوله مفعوله غير محدود لأنه دم ابن الله حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا ممكن نفهمها كتأمل انه لما الواحد فينا تبقى حياته مليانة خطية ويتوب ويرجع لربنا ويحس بالغفران ان الصفحة السوداء دي اتمسحت كلها يبقى حاسس بايه بالنعمة جدا ساعات واحد ايه ما يبقاش حاسس بفضل ربنا ليه هو شايف نفسه كويس فيعني ربنا هيسامحه في ايه في كذبة في شتيمة هو مستقل بيها فحاسس انه مديون بمبلغ صغير فيوم ما ربنا يشيله يعني كتر خيرك لكن اللي مديون بملايين واللي عامل بلاوي الدنيا كلها ده لما يشعر بالغفران يشعر بقيمة النعمة كبير قوي كل ده اتشال دي كبيرة قوي عشان كده أكتر حد يحس بنعمة ربنا وفضلها اللي حاسس بحجم خطاياه أنا بقول اللي حاسس ليه لأن ممكن واحد يكون قال كلمة زيادة وحاسس وممكن واحد يكون بيسرق ومش حاسس عشان كده واحد زي بولس الرسول لأن حياته قبل المسيح كان فيها افتراء وكان فيها تجديف وكان فيها قسوة وكان فيها خطايا كتير جدا يقول في رسالته لتيموساوس تفاضلت نعمة ربنا علي جدا ليه عشان ساعتها يقول الخطاة الذين أولهم أنا أصل أنا أوحش خاطي فحاسس إن النعمة اللي خدتها أكبر نعمة واضحة الفكرة هي النعمة واحدة لكن اللي بيتسامح في مليون غير اللي بيتسامح في ألف والعملية نسبية ليه أنت حاسس بالخطية كل خطية وحش لكن أنت حاسس ده مليون ولا ألف عارف لو حسيت إنها مليون هتبقى عندك عرفان طول العمر وشعور بالنعمة رائع وتمجيد لربنا بلا حدود في مثل في قصة حصلت مع المسيح تؤكد المعنى قصة المرأة الخاطية لما دخلت في بيت سمعان الفريس فسمعان بقى يتريق في باله ويقول ده لو النبي كان عرف مين اللي لمساه دي فقال له تعالى اقول لك مثل كان لواحد مدينة اتنين مديونين ليه على الواحد 500 دينار وعلى الآخر خمسون ولم يكن لهما ما يوفيان الاثنين مش هيدفعوا فسامحهما كليهما فمن منهما يحب أكثر قال له أظن الذي سامحه بالأكثر قال له بالصواب حكمت تعال نحكم بقى مين بيحب أكتر عشان أقول مين يتسامح في أكتر أنا دخلت بيتك ما أقول لرجلي لم تعطي أما هي فقد غسلت بالدموع قدميه ومسحتهما بشعر رأسه لم تقبل فمي أما هي فمذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة له هي اللي حاسة بالنعمة لأنها أحبت كثيرا أما الذي يغفر له قليل فيحب قليل مش لأنه قليل هو حسه قليل هو مش شايف ان ربنا كرمه في كتير بينما اللي عنده مشاعر توبة وحاسس انه وحش قوي ده فرحته بنعمة ربنا بتبقى كبيرة قوي كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة جدا معنى كده ليك في نظر نفسك خاطي جدا عشان تتمتع بالنعمة جدا بس اوعى تاخد الكلام ده هيقولوا المرة الجاية نكمله اوعى حد يقلب الآية ونقول ايه أفنبقى في الخطية لكي تزداد النعمة حاشا اوعى تفكرها بالطريقة دي اوعى تستغل رحمة ربنا وتقول كويس بدل بيسامح ناخد راحتنا اوعى تبقى ما فهمتش ولا حاجة تبقى ما عرفتش تكلفة الخطية كانت كام تبقى ما قدرتش محبة ربنا ودمه تبقى بتستهين بلطفه اوعى لكن وانت فرحان بالنعمة بتفتكر قد كده المسيح بيسامح في كل شيء تزداد النعمة في نظرك جدا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا اللي يقرا الكتاب بدقة يكتشف أن كل إنسان عايش بعيد ربنا أو عايش قبل الفداء بتاع المسيح في حاجة اسمها ملك الموت يعني عايش في مملكة شعارها وعنوانها الموت الموت مستنيه كده كده بيجري وراه في كل حتة يقدر يخلص من أي حاجة إلا الموضوع ده فالموت ملك على العالم لما دخل المسيح له المجد الأبر كسر الموت واتقالت أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوي راح الموت ولقينا كل اللي ماشيين ورا المسيح بيجروا في اتجاه الموت بسعادة وتغير المنظر مبقاش الموت مرعب بقالهم الموت رغبة وشهوة ليه؟ لأنه خلاص مش خايفين باصين على الحياة الأبدية فهنا المعنى مهم انه الموت ملكة ولكن بعد المسيح الحياة تملك الحياة الأبدية هي اللي تملك على الحياة الإنسان المسيح كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية تبقى نعمة ربنا ملك حياتك بتسوق حياتك وانت عينك على الحياة الأبدية فمش خايف زي غيرك من الموت بيسوع المسيح ربنا الذي له المجد الدائم الى الابد